قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الأسود ابن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة ويقول سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من التهجد والوتر بالليل أي في أي وقت كان من الليل فقالت عائشة كان ينام أول الليل أي بعد صلاة العشاء لأنه كره النوم قبلها وكان ينام صلى الله عليه وسلم إلى تمام النصف الأول من الليل لأن ذلك أعدل النوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة ثم يقوم ولفظ البخاري ويقوم آخره فيصلي ولفظ مسلم وكان ينام أول الليل ويحيي آخره فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من آخر الليل للصلاة فإذا كان من السحر وهو آخر الليل أو ترى أي صلى الوتر يختم به صلاة الليل ففيه استحباب أداء صلاة الوتر آخر الليل عند وقت السحر لمن وثق من القيام يعني الأحسن الأحسن إن الإنسان يؤخر الوتر إلى آخر الليل إلى آخر صلاته لو كان هو يثق إن هو هينام وهيصحى قبل الفجر قال وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر في أول الليل في وسط الليل وفي آخر الليل لكن أحسن حاجة إن الإنسان يؤخر يؤخر الوتر لآخر الليل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل قال النووي رحمه الله فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل وهذا هو الصواب ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح يبقى احنا كده فهمنا ايه يا شباب فهمنا ان ان احسن حاجة ان الانسان يؤخر الوتر الى اخر الليل يجعل اخر الصلاة وتر ان هو ينام ويصحى يصلي في اخر الليل وقبل لما يعني بعد لما يخلص الصلاة مثنى مثنى يوتر قال ثم أتى فراشه ثم أتى فراشه يعني بعد لما إيه بعد لما انتهى من الصلاة أتى فراشه لينام السدس السادس من الليل ليقوم لصلاة الصبح بنشاط ويقوى على ما بعدها من الطاعات يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ينام نصف الليل النصف الأول وبعدين يقوم من بعد النصف يقوم الثلث وينام السدس اللي هو المدة اليسيرة اللي إيه قبل صلاة الفجر ويصوم يوما ويفطر يوما ده كان آه، هيجي معانا بعد كده ده حديث آه، أحب الصلاة إلى الله وأحب الصيام إلى الله يعني أنا لا أقصد إن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما ماشي قال ثم أتى فراشه لينام السدس الثالث من الليل قال فتحصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وهو السدس الرابع والخ- والخامس وينام سدسه وقد أخبر أن ذلك هو أحب الصلاة إلى الله وأنه فعل نبي الله داود طيب آه، الناس مثلا إيه حابة إن- نقولها بالوقت طيب يعني مثلا مثلا يا شباب لو إحنا هنقسم الليل هنقسم الليل آه، أسداس يعني مثلا لو الليل آه، نفترض إن هو 12 ساعة مثلا تمام فنص الليل يبقى يبقى كام ساعة؟ مم. اللي هو واحد على ستة من الليل 12 على ستة نص الليل يعني لو لو هنقسم النص يبقى نص الليل ست ساعات ماشي نص الليل ست ساعات الست ساعات دول الست ساعات دول يعتبروا من الليل كام كام آه، كام سدس واحد على ستة وواحد على ستة وواحد على ستة ماشي تمام يبقى تلاتة على ستة يبقى ده ايه ده نص الليل تلاتة على ستة في 12 ماشي يعني نص في 12 وصلت كده يبقى ده ايه النص طيب يقوم يقوم ايه الثلث يقوم الثلث ثلث الليل يعني واحد على تلاتة في 12 طيب ماشي حد يقول ما فهمتش حاجة من الحساب ها ها، اللي مش فاهم حاجة يجيب يجيب آلة حاسبة ويحسب ورانا ماشي يبقى واحد على تلاتة من 12 كام ما أنا- ما هو ده بتوضيح بالوقت اهو عايزين حد شاطر في الرياضيات يا الله يا رجالة في ايه واحد على تلاتة واحد على تلاتة تلت ال 12 يعني أربع ساعات ماشي يا جماعة يعني الليل 12 ساعة تمام لو اللي لو هنفترض يعني هنفترض عشان بس ال- الأمر يبقى واضح لو الليل 12 ساعة نص الليل يعني قد إيه نص ال 12 ساعة كام ست ساعات تمام طيب التلت التلت قد إيه أربع ساعات ماشي هيتبقى كده قد إيه هيتبقى كده قد إيه هيتبقى ساعتين طيب ماشي اضرب بقى واحد على ستة اللي هو السدس في ال 12 12 على ستة بكام ساعتين ماشي يا شباب يعني بمعنى أصح يعني النص واحد على اتنين زائد احنا كده عملنا ايه كده احنا عملنا ايه ماشي هي دي مش مشكلتي يعني انا انا كده ايه انا شرحت المفروض الامر واضح يعني تاني لو الليل 12 ساعة يبقى بينام نص الليل يعني ست ساعات وبيصلي اربع ساعات وبينام تاني السدس اللي هو ساعتين انت بقى شوف الليل مثلا عندنا دلوقتي كام ساعة من من المغرب لحد الفجر م- مثلا لو هنقول من خمسة لخمسة المغرب الساعة خمسة والفجر الساعة خمسة مثلا يبقى عشر ساعات احسبها بقى كده طب سؤال تاني واحد على اتنين نص زائد التلت زائد السدس يساوي كام؟ ها. ماشي يساوي واحد طيب عايزكم تصحصحوا كده قاعد بيقول اصل انت عشان مهندس يا جماعة ملهاش علاقة بالهندسة يعني ده ايه يعني لو انت بتنزل تشتري فاكهة وخضار هيبقى الموضوع ده بالنسبة لك يعني برضه مفهوم يعني خلاص كده فهمنا المعنى ان هو ينام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يبقى انت تعرف تحسبها بقى في اي وقت ماشي يعني تقريبا تقريبا مثلا لو لو في في وقتنا دلوقتي في الايام بتاعتنا لو مثلا هنفترض ان الليل 10 ساعات النبي عليه الصلاه والسلام بينام خمس ساعات يعني هنحسبها بقى من بعد من بعد ال يعني من بعد المغرب ده وقت الليل كامل اهو ينام بقى من بعد العشاء المدة دي اللي هي نصف لحد نصف الليل يعني مثلا لو من من خمسة المغرب يعني من المغرب لحد الساعة عشرة بالليل مثلا ده منتصف الليل لا ما هو مش ما هو ال... ينام إلى نصف الليل إلى نصف الليل مش مش هنبدأ النصف مش هنبدأ الحساب الخمس ساعات من بعد العشاء فاهمين الفرق؟ يعني الليل بيبدأ مثلا من المغرب خلاص اهو تمام نص الليل اللي هو امتى نص الليل اللي هو لو الليل عشر ساعات يبقى نص الليل الساعة الساعة كام من خمسة خمس ساعات يبقى الساعة عشرة بالليل يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام يصلي العشاء مثلا الساعة ينام من من بعد العشاء لحد الساعة مثلا 10 بالليل 10 ونص الساعة 11 لو الليل في وقتنا دلوقتي وبعدين يقوم الايه الثلث ماشي اللي هم مثلا ايه ساعتين ونص مثلا ثلاث ساعات كده وينام الثلث لحد الفجر ماشي واضح كده يا شباب نظام جميل والله ايوه سبحان الله نظام جميل والله اخت كاتبه طيب نظام جميل والله ما خلاص ما هو ده, ده نظام جميل بس لو احنا ايه ما هو كده القيام هيدخل في الثلث الاخير القيام كده كده داخل في الثلث الاخير يا جماعه ماشي ايوه صح كده بس ده ايه ده خلاص لو انت ايه ما هو ما هو ده التهجد يا يا احمد هو التهجد اللي هو الصلاه بعد النوم يعني ده بقى لو انت خلاص يعني انت ما عندكش بقى ايه يعني انت انت بالليل اه ما ما عندك هتضحي بقى بكل حاجه بقى خلاص يعني مفيش بقى social media ومفيش خروج بالليل ومفيش عشان تداوم على النظام ده يعني وطبعا ده أنفع حاجة لجسم الإنسان لصحة الإنسان أنت بتنام نوم كويس جدا وفي نفس الوقت ب... يعني بتبقى عايش بقى مع الصلاة والقرآن وكده طيب نكمل بقى قال فتحصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وهو السدس الرابع والخامس ماشي وينام سدسه وقد أخبر أن ذلك هو أحب الصلاة إلى الله وأنه فعل نبي الله داود فقال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما وإتيان الفراش والراحة بعد القيام مما يعيد للبدن نشاطه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه السحر عندي إلا نائما هي تقصد رضي الله عنها اللي هو الوقت الأخير اللي هو السدس الأخير قال البدر قال بدر الدين العيني رحمه الله يعني ما أتى عليه السحر عندي إلا وهو نائم فعلى هذا كانت صلاته بالليل وفعله فيه إلى السحر ويقال هذا النوم هو النوم الذي كان داود عليه الصلاة والسلام ينام وهو أنه كان ينام أول الليلة ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه الله عز وجل هل من سائل هل من سائل ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في الليل وهذا هو النوم عند السحر على ما بوب له البخاري فاهمين يا شباب طيب فإذا كان له حاجة فإذا كان له حاجة أي إلى الجماع ألم بأهله أي قرب من زوجته يعني بعد لما النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي من التهجد إذا كان إذا كان له حاجة إلى الجماع ألم بأهله أي قرب من زوجته ويؤخذ من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم التهجد ثم يقضي حاجته من نسائه فإن الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الصلاة على الشهوة فإذا سمع الأذان وثب شوف ده نستفيد منه يا شباب فإذا سمع الأذان وثب أي قام بسرعة يعني أول لما تسمع أذان الفجر إن في واحد إيه يقوم كده إيه بنشاط إذا قا إذا سمع الأذان وثب الحمد لله إذا سمع الأذان إيه وثب يهديكم الصلاة عليكم زينا كده احنا بالظبط كده اول لما بنسمع الاذان برضو ايه بنقوم ننط كده من السرير بنشاط وسرعه و... صح يا شباب إذا سمع الأذان وثب اه يعني ده نستفيد ان نشوف قد ايه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة قام بسرعة ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط والمبادرة إلى فعل الطاعات يعني أول لما تسمع أذان الفجر أو تسمع المنبه وتقوم بنشاط كده ده من السنة من السنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان وثب هكذا قالت عائشة رضي الله عنها والقيام إليها بنشاط وانبساط وعدم التثاقل عنها مش قايم هو يعني إيه هو هو مش عايز يفوق يعني في واحد خاصة يعني إيه النساء هي مش هتصلي في المسجد فخلاص اللي هينزل يصلي في المسجد هو إيه هيتوضى وهينزل الشارع وهيمشي فإيه هيفوق يعني خلاص إنما إيه بعض الأخوات يعني هو هو ايه هي بتبقى صاحيه من النوم مش عايزه تفوق هي عايزه تقوم يعني هتصلي ركعتين السنه وركعتين الفرض وهي لسه ايه لسه في وضع في وضع النوم يعني لو سالتها انت صليتي قراتي ايه هي مش عارفه هي قرات ايه هي قامت قايمه نايمه على نفسها اتوضت وراحت داخله صلت ركعتين السنه وركعتين الفجر وراحت دخلت نام خلاص هي اصلا نايمه يعني هي بتصلي الاربع ركعات وهي نايمه مش عايزه تفوق ف... فلا الانسان يقوم يتنبه كده للصلاه ويصحصح كده ويقعد ممكن قبل ما تصلي الصلاه مثلا يبقى ليها مثلا ورد مثلا تقرا مثلا صفحتين تفوق نفسها تقول اذكار تدعي شويه فيبقى انا قبل اتهيأ للصلاه ما عودش نفسي ان صلاه الفجر او عموما الصلوات اللي في البيت خصوصا يعني البنات يعني ما عودش نفسي ان الصلاه ايه يعني كده تخلص بسرعة أنا مش عايز أفوق يعني أنا عاي... أنا ورايا مثلا جامعة ولا ورايا أي شغل ولا ورايا مصلحة ولا عندي حاجة الصبح فأنا عايز أقوم أصلي الفجر في وضع إيه هايبرنيت أنا لسه لسه لسه نايمة أنا ما صحيتش أصلا لا طبعا ده ما ينفعش يعني اه ربنا يعينكم عندكم جامعة وعندكم كده بس أنا مش هفضل طول عمري بصلي الفجر كده يعني مش هفضل طول عمري صلاة الفجر بصلي انا مش عارفه انا قرات ايه ولا عارفه انا فايقه ولا مش فايقه بصلي كده وخلاص ما ينفعش الكلام ده طبعا يعني المفروض ان ان ان الانسان يتلذذ بصلاه الفجر يعني دي دي المفروض ان هي يعني الاكتر صلاه انت في اليوم تستشعر بقى فيها بجمال القران وتقف وتصلي وتطول في الصلاه اكتر صلاه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطول فيها والسجود والدعاء فيبقى لو انا لو انا على الاقل ماليش حال في القيام يعني انا ما صليتش قيام صلاه مثلا كويسه او طويله صليت بس ركعتين مثلا سنه بعد العشاء وركعتين قيام خفاف وركعه وتر وخلاص وتعودت على كده مثلا ما عنديش حال في القيام وما بزيدش في القيام على الاقل صلاه الفجر يبقى انا يعني يعني مجتهد فيها شويه مش هتقضي حياتك كلها نوم يعني يعني يعني اصحي شوية فإذا سمع الأذان وثب فنستفيد منها إن الإنسان يقوم للصلاة بنشاط وعدم التثاقل فإن التثاقل عنها والتكاسل عن أدائها من من صفات من صفات المنافقين كما قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يبقى من صفات المنافق إن هو يقوم إلى الصلاة بس بيقوم إيه؟ يقوم كسلان يراؤون الناس قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قال قالت عائشة فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء إن كان جنبا يعني كان على جنابة من الجماع أفاض عليه من الماء أي أسال على جميع بدنه اغتسل وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة يعني إن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج لصلاة الفجر في المسجد طيب اللي بيسأل سؤال عن الوتر وكده آه لسه هيجي معانا ايه قيام ان شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل بإذن الله قال وعن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين خالة ابن عباس قال فاضطجعت في عرض الوساد واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل لأن ال ال الوقت كان مش بالدقة اللي احنا فيها دلوقتي يعني عندك ساعة ومنبه و... لا فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يعني حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه أثر النوم ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق قربة يعني فيها ماء فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات يعني كم ركعة كله 12 ركعة ثم أوتر بواحدة ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن بلال رضي الله عنه فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ماشي طيب فقام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هي أي صلاة اللي هي سنة الفجر أحسنت قوله فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها قال النووي رحمه الله الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس فيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا شوف بساطة يعني النبي عليه الصلاة والسلام نايم مع ابن عباس ابن عباس نايم في السرير مع النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة رضي الله عنها ماشي تفاصيل يا جماعة اللي بيسأل عن القيام هيجي معانا الباب ما جاء في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية في الصحيحين فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقدا قال النووي فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة إن النبي عليه الصلاة والسلام كره كره الحديث بعد العشاء إن هو إيه إن, إن يكون مفيش فيه أي مصلحة السهر اللي هو من غير فائدة لكن لو في مصلحة مثلا من طلب علم أو تعليم العلم أو عبادة أو مؤانسة الأهل زي ما ما جاء في باب الثمر أو الكلام لمصلحة الحاجة فده مفيش مشكلة إنما السهر بدون فائدة السهر بدون فائدة أو اللغو عموما يعني كلام بلا فائدة أو مثلا الإنسان بقى إيه يتعود إن هو فترة بالليل دي يتصفح مثلا مواقع التواصل ساعة وساعتين والكلام ده ده من من الامور اللي النبي عليه الصلاه والسلام كرهها لان احنا عارفين اثر ده يعني انت عارف انت لما بتسهر من غير فائده ده اثره عليك ايه لا انت بتصلي قيام ولا بتصحى الفجر فالسنه سبحان الله اللي يلتزم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام في التفاصيل دي يعني ايه هو نفسه ان هو يصلي قيام ونفسه يقوم لصلاه الفجر نشيط ده الطريق ماشي يا شباب قال فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها وفي حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه قال النووي معناه أثر النوم فيه استحباب هذا ان لما تصحى من النوم تمسح ايه اثر النوم عن الوجه تمسح عينيك كده وتمسح ايه الوجه كده اثر النوم عن الوجه ده مستحب ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران من أول في رواية قاع... في رواية البخاري قاعدة قاعدة فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات وفي رواية مسلم فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت وبعدين قال فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم الآيات الأخيرة من آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها الشن القربة من الجلد البالي يوضع بها الماء فأحسن الوضوء أي أسبغه وأكمله بأن أتى بواجباته ومندوباته ثم قام يصلي في رواية فتسوك وتوضأ استعمل السواك وتوضأ ثم قام فصلى قال ابن عباس فقمت إلى جنبه في رواية البخاري فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقي التقي يعني أرتقب يعني ابن عباس قاعد مركز بيراقب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لابن عباس كده إيه قام وتوضى وقام يصلي قال فقمت عن يساره فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فتلها يعني دلكها فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه في رواية فقمت عن يساره في رواية لمسلم فأخلفني فجعلني عن يمين تنبيها له إلى أن السنة للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام وبعدين ذكر هنا إيه ذكر هنا صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال ست مرات فتكون صلاته ثنتي عشرة ركعة ثم أوتر أي أفرد ركعة واحدة صلى إيه ركعة واحدة بس في الآخر فتمت صلاته ثلاث عشرة ركعة في بقى ذكر بعدها يعني بعد كلام النووي إن هو في أحاديث تانية صلى إحدى عشرة ركعة وهنا 13 ركعة فاختلفوا بقى هل صلى سنة حسب مثلا سنة العشاء معاها اللي هي ركعتين العشاء وبعدين 11 ركعة ولا هو صلى أوقات كان بيصلي 11 وأوقات 13 هيجي معانا التفصيل ده بقى إيه في القيام يعني في رواية ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ وده تقدم معانا فقام فصلى ركعتين خفيفتين هما سنة الصبح فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا قال النووي رحمه الله قال العلماء سأل النور في أعضائه وجهاته والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه فده من الأدعية الجميلة الإنسان يحافظ عليه اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا في سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا كأن الإنسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى النور الهداية اللي هو عكس النور الظلام والضلال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور طيب نكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا